حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب هتقوله ايه لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيه مليان معاصي وسيئات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعد ما اتكلمنا على كتير من أنواع العلاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لنا في القرآن وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ما زلت معاكم برضو في بعض أنواع الأدوية اللي ما شاء الله هي فعلا من أفضل أنواع الأدوية لعلاج القلوب وصدقوني مهما كان مرض القلب لو استعملنا الأدوية دي ربنا سبحانه وتعالى بيحيي هذه القلب مرة ثانية هذا القلب مرة ثانية من أعظم ه- هذه الأنواع من الأدوية المسجد وملازمة المسجد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن وفد ثقيف لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم كلما كان الإنسان منا قلبه متعلق بالمسجد يسمع فيه درس أو فترة يمكث فيها هذا الإنسان يناجي ربه أو يخلو بربه سبحانه وتعالى يتكلم معه يدعوه يستغيث به يبتهل إليه سبحانه وتعالى كلما كان هذا أرق للقلب سبحان الله على النقيض طول ما القلب دايما بعيد عن المسجد كل ما القلب ده بيزداد قسوة وبيزداد غلظة وكلما القلب ده قرب من المسجد كلما رفع الله سبحانه وتعالى شأن صاحب هذا القلب وجعل الله سبحانه وتعالى هذا القلب قلب رقيق ودي كانت من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم إن المواد ثقيف يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يدخلهم جوه المسجد وعثمان بن أبي العاص فهم المعنى وفهم المغزى ليه؟ ليكون أرق لقلوبهم عود نفسك دايما إن مفيش يوم يعدى عليك إلا وفي دقايق بسيطة أنت بتمكثها في المسجد علشان رقة القلب المسجد هو المكان الذي تتنزل فيه الملائكة وتتنزل فيه الرحمات هذا المكان مكان اللي بيعمر فيه القلب بالإيمان فحاول دايما بقدر المستطاع يكون لك ورد جوه المسجد من الأدوية النافعة جدا لقلوبنا مصاحبة الصالحين والسماع منهم الإمام المربي الإمام الغزالي رحمه الله كان بيقول كلمة جميلة جدا بيقول ومن أنفع أسباب العلاج أن تطلب صحبة عبد من عباد الله مجتهد في العبادة فتلاحظ أقواله وتقتدي به وكان بعض السلف يقول كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى أحوال محمد بن واسع وإلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوعا محتاجين جدا إن احنا نقرب من الناس الصالحين وكان الإمام الغزالي برضه بيشتكي في زمانه من قلة هؤلاء فكان بيقول إلا أن هذا العلاج قد تعذر إذ قد فقد في هذا الزمان من يجتهد في العبادة اجتهادة الأولين فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السماع إذا كان متعذر علينا إن إحنا نقعد ونشوف أحوال الصالحين الجأ دايما إلى السماع فلا شيء أنفع لقلب العبد من سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم وما كانوا فيه من الجد الجهيد سبحان الله قيل لعبيد الله بن عمر أراك تتحرى لقاء العراقيين في الموسم ليه دايما وانت بتحج انت حريص على لقاء هؤلاء العباد من أهل العراق فقال والله إني والله لا أفرح بشيء في سنتي إلا في أيام الموسم ألقى أقواما قد دور الله عز وجل قلوبهم بالإيمان فإذا رأيتهم ارتاح قلبي منهم أيوب السختياني حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها
هكذا كان حالهم لما يحبوا في يوم من الأيام يجعلوا هذه القلوب قلوب رقيقة يذهبوا إلى أهل الصلاح إلى العلماء إلى الدعاة إلى العباد إلى أصحاب القلوب الرقيقة علشان يسمعوا منهم أو ينظروا إلى حالهم أو إلى عبادتهم جعفر الصادق رحمه الله ورضي الله عنه كان يقول كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة ينفعني الله بها أياما وقال أحد الصالحين إذا رأيت في قلبك قسوة فجالس الذاكرين وأصحاب الزاهدين ينفع الله عز وجل قلبك بهؤلاء تخيلين معانا الكلمات قد إيه كتيرة حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيبقى حريص جدا على مسألة القلب فبيقول لنا دايما عايز قلبك ده يصيبه رقة حاول دايما تقرب من أصحاب الناس من أصحاب القلوب الطيبة حاول دايما تقرب من الناس الصالحة حاول دايما تضر... تقرب من إنسان فعلا ينفعك الله عز وجل بالنظر إليه فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول جالس التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا في رواية أرق الناس أفئدة وطبيعي لما هتقعد معاهم ربنا سبحانه وتعالى يعني يحيي قلبك برؤية هؤلاء وجعفر بن سليمان رحمه الله أيضا كان يقول كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع وقال أبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاقي تعرض لرقة القلب بدوام مجالسة أهل الذكر من أهل العقول سبحان الله وفي رواية كان يقول رحمه الله تعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الخوف طول ما انت قاعد مع الناس اللي بتخاف ربنا سبحانه وتعالى قلبك هيكتسب ده حاول دايما انك تقرب من من الناس دي ربنا ينفع قلبك جدا ابو عبد الله ابن الجلاء ابو عبد الله الراجل ده ابوه كان اسمه الجلاء وكان مستغرب جدا هو ليه ابوه سمي بالجلاء قال ابو عبد الله قلت لذنون المصري لما سمي ابي الجلاء انتوا ليه سميتوا ابي بالجلاء أهذه صنعة كان يصنعها هو أبي سمي بالجلاء لأن دي صنعة كان بيصنعها قال لا لا وإنما سميناه بالجلاء لأنه كان إذا تكلم علينا جلى قسوة قلوبنا الراجل ده كان لما بيتكلم أبوك لما كان بيتكلم القسوة اللي على القلوب دي بتزول فإحنا سميناه الجلاء سبحان الله وكان أحمد بن أبي الحواري رحمه الله يقول إذا رأيت من قلبك قسوة فجالس الذاكرين قرب من الناس دي ربنا سبحانه وتعالى يعني يرقق لك هذا القلب ويصبح هذا القلب قلبا سليما مفيش أجمل من أنك تقرب من حد قلبه قريب من ربنا سبحانه وتعالى فينتقل هذا الخلق العظيم منه إليك فكما أن أمراض القلوب تنتقل بين الناس فكذلك أيضا صلاح القلوب ينتقل من إنسان إلى آخر بس انت فوق من غفلتك واعمل حساب يوم اخرتك نور بيدك سكتك وارجع اليه وإذا كان الإنسان منا إذا جالس أهل الصلاح ربنا سبحانه وتعالى بيصلح له قلبه ففي ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتعيش بينا قلوبها رقيقة جدا مش رقت بالعبادة ولا بالطاعة وإنما رقت بالبلاء الفقراء والمساكين الإنسان منا إذا كان فعلا في قلبه أسوة وحاسس بالفعل إن قلبه متغير يا ابني قرب من الفقراء والمساكين ساعتها قلبك يرق في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي فقال صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين الشباب اللي هو متضايق من أكل مامته الشباب اللي متضايق ومخنوق من عيشته وحاسس إن هو مفيش فلوس وحاسس بكذا وكذا وكذا لما بناخد الشباب ده وبننزل الأسر الفقيرة ويشوف المرضى ويشوف المساكين ويشوف الناس فعلا اللي عايشين تحت الأرض قلبه بيتغير تماما صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهذا الرجل إذا أردت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين لما تروح في يوم من الأيام ل- ل- لأسرة الأب فيها متوفى والأم مريضة كانسر وعندها بنت آه، مطلقة وعندها أولاد مش عارفين ينفقوا البنت مطلقة وعندها أولاد أيتام أو- يعني عندها أولاد لا يجدون ما ينفق عليهم وتبص لحال الأسرة دي وإزاي الزمان تقلب بهم ساعتها الإنسان بيقول يا اللهم لك الحمد أنا في نعمة عظيمة جدا الإمام معروف الكرخي رحمه الله كان يقول قلوب الطاهرين تشرح بالتقوى وتزهر بأعمال البر أكتر حاجة تنور في قلبك أعمال البر الصدقة الخفية اللي انت بتعملها مع فقير أو مسكين ولعل إن من الحكمة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى من أجلها كتب على كل إنسان عمل معصية كفارة ينزل لفقير أو مسكين زي الإنسان اللي حلف يمين فوقع فيه فعليه كفارة يمين زي الإنسان اللي ظاهر زي الإنسان الذي أتى أهله في نهار رمضان كل دول لازم ينزلوا الفقراء والمساكين ويطعموا لعل بعد الذنب اللي عملوه قلوبهم قست فلما ينزل للفقير أو للمسكين قلوبهم تعود مرة ثانية إلى الحال التي كانت عليه من الرقة وعايز أختم معاكم بأمر مهم جدا إن من أكتر الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى يحفظ بيها قلوبنا إن إحنا نحفظ جوارحنا ونحفظ خواطرنا بصوا لما يكون عندي شمعة منورة وواحد بينفخ عليها من هنا وواحد بينفخ عليها من هنا وواحد بينفخ عليها من هنا أكيد هتطفى قلوبنا لما تكون منورة بالإيمان والاقي بسرعة العين جايبة صور محرمة والودان جايبة أغاني والإيد جايبة ضرب حد أو أخذ مال بغير وجه حق والرجل مشت للحرام كل ده بيتجمع على القلب فبيطفي نوره علشان كده كان العلماء والمربين اللي بيقولوا لنا لو عايزين تحافظوا على قلوبكم حافظوا دايما على الجوارح وحافظوا دايما على الخواطر الإمام المحاسبي رحمه الله في رسالته المتاعة رسالة المسترشدين كان يقول قال بعض الحلماء الحكماء القلب مثل البيت له ستة أبواب ثم قيل لك احذر ألا يدخل عليك أحد من هذه الأبواب فيفسد عليك البيت أنا عندي بيت له ست أبواب لو في حرامي دخل في باب من هذه الأبواب خلاص اللي جوه البيت اتسرق فالقلب هو البيت والأبواب العينان واللسان والأذنان واليدان والرجلان فمتى انفتح الباب أو انفتح باب من هذه الأبواب كان هذا دليل على ضياع ما في هذا البيت فينبغي على الإنسان إذا كان حريص على هداية القلب أو حريص على سلامة القلب يعمل بنصيحة الإمام الترمذي الحكيم الترمذي رحمه الله حين قال اعلم أن الإنسان إذا أراد طهارة القلب فليعلم أن القلوب لا تطهر إلا بحفظ الحواس القلوب لا تطهر إلا بحفظ الحواس عايز فعلا قلبك يكون طاهر حاول تحفظ عينيك من الحرام وسمعك من الحرام وإيدك ورجلك من الحرام فكلما كان الإنسان حريص على ده كلما أصلح الله تبارك وتعالى له قلبه يا رب ارجع لو تعاد للدنيا واندم على اللي فات اسجد واصلي واعمل ليك بجوارحي واعمل صالحات إذا لازم نفهم كويس إن القلب لعظمة هذا القلب جعله الله سبحانه وتعالى كشيء عظيم ثمين موجود جوه القلب موجود جوه جسد الإنسان وأحاطه الله سبحانه وتعالى فاللي عايز يحافظ على القلب لازم يحافظ على الأبواب والمداخل والمخارج البنوك لازم تلاقي فيه عساكر واقفين في كل مكان لأن جواها شيء غالي جدا أغلى حاجة موجودة جواك هي قلبك والأبواب والشبابيك اللي بتوصل للقلب لازم نحافظ عليها مغلقة مش عايزينها توصل حاجة أما في اليوم اللي الإنسان منا هيقدر حد يوصل إلى باب من هذه الأبواب أو شباك من الشبابيك وبدأ يوصل للقلب من خلال الباب والشباك شيء فسد القلب القلب جوه منور قلب جوه منور وأي إيد هتيجي تخش مش هتعرف أصل فيه هنا حديد وفي بعد كده إزاز فما فيش أي إيد تعرف تخش بحال من الأحوال لا من قدام ولا من ورا ولا من أي مكان علشان تطفي النور اللي جوه هذا المكان ولكن اللي عايز يطفي النور ده اسهل حاجه عليه يفتح الباب وبعد كده طفى النور ده بالظبط مثال لقلوبنا قلوبنا حقيقه منوره الابواب اللي بتوصل لده الجوارح يوم ما الانسان منا بيفتح الباب بيفتح جوارحه على معصيه الله سبحانه وتعالى وبدأت الجوارح توصل لجوه خلاص طفئ النور كما انطفأ نور الشمعة حافظوا على قلوبكم بالصورة دي لازم قلوبنا تفضل محفوظة كده جوارحنا هي عبارة عن مجموعة من الحديد ومجموعة من الإزاز ما توصلش القلب إلا كل خير هي بتنقل نور الأرض القلب للعالمين وفي نفس الوقت ما توصلش أي هوى إلى داخل القلب حافظوا على قلوبكم عن طريق حفظ الجوارح واعرفوا ان حفظ الجوارح والخواطر افضل العبادات عند ربنا لان هي بتوصل في النهايه للحفاظ على القلوب كان احد الصالحين يقول ليس من العبادات شيء انفع من اصلاح خواطر القلوب مفيش حاجه انفع ولا عباده من العبادات انفع للعبد من انه يصلح الخواطر اللي داخل على القلب وكان سهل بن عبد الله رحمه الله يقول القلب رقيق يؤثر فيه الشيء اليسير فاحذروا عليه من الخطرات المذمومة فإن أثر القليل عليه كثير والإمام الجنيد رحمه الله كان يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل أبوابا على هذا القلب وهي جوارحك فانظر بأي شيء تفتح الأبواب شوف الأبواب لما بتيجي تتفتح بتتفتح إزاي ملاحظين معايا ان كلمات السلف رضي الله عنهم متتابعة متوالية على نفس هذا المعنى وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك سبحان الله بل أبو عبد الله بن علان رحمه الله كان يقول ما من عبد يحفظ جوارحه خلاص الجوارح كلها بقت لله إلا حفظ الله عليه قلبه ده كان الحال ده كان الحال احنا محتاجين فعلا نؤمن ونوقن ان جوارحنا بتوصل لقلوبنا هنا في مجرى رايح للقلب من العين ومن اللسان ومن الاذان والايد والرجل فكلما كانت هذه الجوارح محفوظه بفضل الله ادى هذا الى الحفاظ على الجوارح واخر حاجه عايز اختم بيها معاكم حاولوا بقدر المستطاع ان انتوا تدخلوا في قلوبكم الايمان وتدخلوا في قلوبكم الاعمال الصالحه وتدخلوا في قلوبكم الاخلاق الصالحه فكلما كان الإنسان حريص على إدخال الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الصالحة جوه القلب ده يؤدي إلى طرد الفساد والأخلاق السيئة والأعمال الفاسدة من القلب حاولوا دايما فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب امرئ في رواية لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب امرئ دخل الإيمان خرج الحسد ده كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان دايما بيأكد عليه وحريص انه يقولوا لنا في احاديث كثيره جدا جدا جدا يأكد لينا على المعنى ده كلما ادخل الانسان الى القلب اعمال صالحه واعمال طيبه واخلاق صالحه كلما خرج الشيطان من هذا القلب دي كانت مجموعه من الادويه لو بدانا نحن نجتهد فيها ونود ونعمل علاج ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع وصبرنا على هذه الادويه كلما نفع الله تبارك وتعالى لنا هذه القلوب بهذه الكلمات وكلما كانت قلوبنا أشد رقة وأكثر قربة من الله سبحانه وتعالى عايز أذكركم بحاجة نختم بيها ما يتعلق بالعلاج عايز أقول لكم إن قلت لكم في بداية القواعد الصبر على الأدوية ده بيوصل بإذن الله عز وجل إلى السلامة اصبروا على أخذ كل هذه الأدوية والعمل بها تكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يشرح لكم هذه الصدور ويفتح على هذه القلوب ويجعل هذه القلوب قلوب سليمة رقيقة قريبة منه سبحانه وتعالى ولكن الاجتهاد والصبر والبذل كلما بذلنا كلما فتح الله أكثر على قلوبنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا بنور الإيمان وأن يعمرها بالطاعة وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القلوب قلوبا سليمة لنكون بها من الفائزين في الدنيا ومن السعداء في الآخرة هذا وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تلوي لما العمل يرد عليه تفتح كتابك وتلاقيه مليان معاصي وسيئات تشهد ايديك وتقول عصيت تشهد عينيك شفت ورأيت رجلك تقول رحت ومشيت أنطقنا رب المخلوقات